أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسئلة عن الإيمان يشرفنا بالحضور اليوم جناب القمص الورع زكريا بطرس أهلا بيك يا أوتسابونا يا مرحب اهلا وسهلا نور.
بيك وبالمشاهدين أهلا بيك أحبائي المشاهدين آه، بيوصلنا كل شهر حوالي 3000 بريد إلكتروني غير الرسالات وبستعرض معاكم واحد من ال- آه، البريد الإلكتروني اللي وصل لنا ومن الأردن آه، وبيطلب فيه آه، الحصول على نسخة من الكتاب المقدس كام- كاملة باللغة العربية ونسخة من الكتاب التفسيري للكتاب المقدس وبعت عنوانه وكل شيء احنا بنشكره آه، تأكد آه، أخي وأختي لما بتبعتوا لنا عشان تاخدوا كتاب مقدس آه، بتتبعت لكم الكتب وبس بيكون في تعطيل بالبريد يا إما من الدولة اللي أنت فيها إنك بتعمل سنسور على ال- الكتاب الرقابة البريدية بتمنع الكتب المقدسة إنها تخش أو ب- بيكون في تعطيل بريدي لكن إحنا دايما بنبعت ورجاء محبة ليكم يا- يا أحبة آه، من إخواننا المسيحيين آه، الكتب المقدسة لمن يحتاجها آه، مش محتاجين ان احنا آه، يعني ب- ابونا بيباركنا في كل وقت ومعانا وبيدينا بركه آه، حكايه اني عايز كتاب موقع من ابونا الكتاب المقدس مش اوتوجراف الكتاب المقدس للبركه فيا ريت نراعي الموقف دوت ونخلي الكتب المقدسه للي بيحتاجوها آه، دلوقتي آه، آه، آه، قدس ابونا بي- بيباركنا بصلاه آه، وبعدين نبتدي الحلقه امين بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا داعي الكل للخلاص لاجل الموعد بالخيرات المنتظره اسالك رب ان لا تحرم احدا من نعمتك ومن بركتك كل المشاهدين المس انت الكلمات بمسحه مقدسه حتى تصل الى القلوب فتاتي بثمرها المرجو وليتمجد اسمك القدوس في حياتنا ولك كل مجد وكرامه من الان والى ابد الدهور كلها امين امين
امين آه، قدس ابونا في الحلقات السابقه آه، قدس اتكلمتنا عن آه، تحريف القران عند السنه والشيعه ففي الحلقه ديت بنستطرد الحديث وبنطلب من قدسك انك تكلمنا عن موضوع جمع القران وعلاقته بالتحريف عند الشيعه اولا امين آه لنبدا بالشيعة فعلا وفي موقع آه، فيصل نور آه، وهيظهر على التكست دلوقتي قدامك آه، قال محمد الحيارة سنذكر في هذا البحث آه، من نقل من علماء الشيعة وكبار أئمتهم الإجماع على التحريف وما اعترف منهم بتواتر الأخبار واستفاضتها على التحريف إذ بلغت ألفي رواية ألفين رواية 2000 كما يذكر النور الطبرسي الكلام ده مش كلامي ايوه الكلام ده مع- كلام محمود الحيارة على آه، موقع فيصل آه، نور ده النور الطبرسي الألفين رواية تثبت التحريف ونعمة الله الجزائري حتى قال خاتمة المحدثين عندهم محدثين عندهم وهو آه، الشيخ الباقر في كتابه آه، بحار الأنوار بيقول كده بل ظني أن الأخبار في هذا الباب باب التحريف لا تقل عن أخبار الإمامة شوف لما بيتكلموا عن الإمامة بيتكلموا قد إيه فكذلك الأخبار عن التحريف الكلام ده موجود في مرآة العقول جزء 12 صفحة 525 طب يا قدس ابونا فضلا يعني آه، احنا بنعرف ازاي السنه بيتكلموا عن جمع القران هل الشيعه عندهم قصه لجمع القران زي السنه؟
اه بالتاكيد طبعا وانا اعتقد ان انا تناولت هذا الموضوع سابقا انا بشكرك انك انت بتعيد الاسئله عشان تتثبت في ذهن السامعين والمشاهدين لما كنت بتكلم عن تحريف القران نعم.
فكنا واخدين جزئيه متخصصه عن للدليل على التحريف اللي هو من جمع القران نعم.
النهارده بنتكلم عن هذه الجزئيه بالذات فلا بد ان نذكر ايضا قصه جمع القرآن وعلاقتها بالتحريف فأبو منصور الطبرسي في كتابه الاحتجاج جزء واحد صفحة 155 من منشورات الأعلامي ببيروت قال إيه؟ قال لما توفى رسول الله جمع علي ابن أبي طالب القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضوا عليهم زي ما أوصاه رسول الله الكلام ده بالنص فلما فتحوا أبو بكر دي مش حكايتي أنا مش روايتي ده أنا بتكلم على اللي موجود في هذا الكتاب فلما فتحوا أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضايح القوم المهاجرين والأنصار فأخذه فوثب عمر عمر أيوة.
نط وقال يا علي اردده فلا حاجة لنا فيه فأخذه علي وانصرف ده كلام الشيعة ثم أحضروا زيد ابن ثابت وكان قارئ للقرآن فقال له عمر ان علي جاء بالقران وفيه فضائح المهاجرين والانصار وقد راينا ان تؤلف القران وتسقط منه ما كان فضيحه وهتكا للمهاجرين والانصار الكلام ده موجود على الموقع وفي الكتاب فاجابه زيد الى ذلك وعمل اللي طلبه فلما استخلف عمر لما بقى خليفه سال علي قال له يا علي ابن ابي طالب هات القران ليحرقوه فيما بينهم وقال الطبرسي ايضا في الاحتجاج في نفس الصفحه ان الله عندما ذكر قصص الجرائم في القران صرح باسماء مرتكبيها لكن الصحابه حذفوا هذه الاسماء تحريف أيوة في الجامعه أيوة ما تذكرش ال- الحاجات الموجودة بحسب رأيهم ان ربنا هو اللي قال فيبقى فين هو كلام ربنا حذفوه عظيم طب أتسابونا آه، برضه عشان الشهادة تكمل ممكن تذكر لنا أقوال علماء آخرين من الشيعة يعني حد تاني قال الكلام دوت
آه، بالتأكيد لك حق عشان خاطر الأمور تبقى موثقة نعم.
أنا عندي من ضمن البحث يعني لقيت 30 شيخ من أئمة الشيعة بيتكلموا عن ذلك 30 30 وممكن اقول لك اسمائهم واحد آه، يعني اللي اللي- لا اقدر اقوله يعني نعمة الله الجزائري اثنين الهاشمي الخوئي ثلاثة العلامة الأردبيلي أربعة الفيض الكاشاني خمسة أبو الحسن العاملي ستة الإمام النوري الطبرسي سبعة الميسم البحراني ثمانية محمد الصفار تسعة محمد تقي الكاشاني عشرة زين العابدين الكراماتي 11 أبو القاسم 12 الكوفي أبو القاسم الكوفي و12 الباقر المجلسي البقر مجلس.
و نبتدي بواحد منهم نبتدي ب... ب... بنعمة الله الجزائري نبتدي بنعمة الله الجزائري اتفضل نعمة الله الجزائري عنده كتاب اسمه الأنوار النعمانية وذكر في جزء 2 وصفحة 360 قال إيه؟ قال هذا القرآن الموجود الآن في أيدي الناس هو خط عثمان وسموه الإمام وده صح وأحرقوا ما سواه أو أخفوه شفت التحريف؟
أيوة وبعثوا بنس- بنسخ من الإمام إلى الأقطار والأمصار ومن ثم ترى قواعد خطه تخالف قواعد العربية حتى الخط اللي بيقوله بتاع عثمان أيوة مخالف للعربية أمور غريبة صحيح نعم.
أنا مش بتريق بالابتسامة دي لكن أنا بستعجب بستغرب مش بتريق وقال أيضا نعمة الله الجزائري في نفس المرجع قد أرسل عمر بن الخطاب زمن تخلفه تخلفه يعني كونه خليفة إلى علي بأن يبعث له القرآن الأصلي الأصلي الذي ألفه وكان علي يعلم أنه طلبه لأجل أن يخفيه عنده أو يحرقه كقرآن ابن مسعود حتى يقول للناس إن القرآن هو هذا الكتاب الذي كتبه عثمان لا غير فلا فلم يبعث به إليه
آه، رفض انه يبعته له ولما جلس أمير المؤمنين اللي هو علي ابن أبي طالب على سرير الخلافة بيقولوا سرير يعني على العرش يعني آه، لم يتمكن من إظهار آه، القرآن اللي كتبه ليه؟ أخفاه لما فيه من إظهار الشنعة على من سبقه وقد بقي القرآن الذي كتبه عثمان حتى وقع إلى أيدي القراء يعني قراء القرآن فتصرفوا فيه بالمد والإدغام والتقاء الساكنين مثل ما تصرف فيه عثمان وأصحابه وقد تصرفوا في بعض الآيات تصرفا نفرت ده الراجل اللي بيقول نفرت الطباع منه وحكم العقل بأنه ما نزل هكذا ده شهادات ده شهادات كبيره جدا آه.
طب آه، بفرض ان علي لم يتمكن انه يجيب القران الاصلي وقت خلافته ليه لا هو ولا الائمه ما قدروش يظهروه اصلا أي القرآن الأصلي يعني يعني آه برضه بنرجع إلى أقوال الأئمة بتاعتهم عشان خاطر نقدر نشوف إيه الحكاية يقول الهاشمي الخوئي في منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة مؤسسة الوفاء بيروت الجزء الثاني صفحة 219 أنا بذكر الشواهد عشان اللي يحب من المشاهدين يرجع الأمور دي ي- يرجع لها أذكر أن الإمام علي لم يتمكن من تصحيح القرآن يعني مقررين إن في غلط في عهد خلافته بسبب التقية يقولوها التقية أو التقية خوف وأيضا حتى تكون حجة في يوم القيامة الكلام ده أنا سبق وقلته بس أنا بعيده تاني للتأكيد تكون حجة في يوم القيامة على المحرفين والمغيرين يعني أهو ربنا يقول لهم أهو آدي الكتاب الأصلي وأنتوا غيرتوا شباب ثم قال أن الأئمة لم يتمكنوا من إخراج القرآن الصحيح خوفا من الاختلاف بين الناس ورجوعهم إلى كفرهم الأصلي لما يقولوا الله ده القرآن ملخبط أم يرجعوا طب ما هو مع الزمن هيتعرف ودي احنا بننشره أهو
أيوة.
واخد بال حضرتك؟
عظيم مم.
طيب آه، احنا زمان كنا عارفين ان عبد الله بن مسعود مم.
كان ليه قران أهي.
راح فين برضو بحب أرجع إلى ال- كلام الفقهاء والأئمة آه، في ال- الإمام الأردبيلي وهو من علماء الشيعة في كتابه حقيقة الشيعة صفحة 118 و 119 قال إيه؟ قال إن عثمان قتل عبد الله بن مسعود بعد أن أجبره على ترك المصحف الذي كان عنده وأكرهه على قراءة ذلك المصحف الذي ألفه ورتبه زيد بن ثابت بأمره وقال البعض ان عثمان امر مروان ابن الحكم وزياد ابن سمره الكاتبين له ان ينقلا من مصحف عبد الله ما يرضيهم و ويحذف منه ما ليس بمرضي عندهم وبعدين يغسلوا الباقي يجيبوا الكتاب ويغسلوه عشان يمحوه يعني عشان يمحي الحبر يمحوا الحبر
طب قدس ابونا في سؤال صغير آه، دلوقتي في قران موجود بين بين ايد الناس أي.
سنه وشيعه أي.
الشيعه بيقولوا عليه ايه عليه على ماشي القران ده برضو انا بحب ان انا اجيب من اقوال الفقهاء لان المشاهد مش عايز رايي لان رايي لا يودي ولا يجيب لكن اللي اللي احنا بنجيب ال- ال- الدليل من اقوال آه، العلماء والائمه فالفيض الكاشاني آه، وهو ايضا من علماء الشيعه في كتابه تفسير الصافي الجزء الاول صفحه 49 بيقول ايه؟ بيقول ان القران الذي بين اظهرنا الان ليس بتمامه كما انزل على محمد بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله بحسب عقيدتهم يعني ومنه ما هو مغير محرف في شهادات أقوى من كده وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة وأنه ليس أيضا على الترتيب المرضي عند الله بحسب عقيدتهم وعند رسول الله الكلام ده موجود في تفسير الصافي جزء واحد صفحة 49 منشورات الأعلامي في بيروت ومنشورات آه، الصدر في طهران دي شهادة عجيبة وقوية جدا من من علماء كت- كتار قوي يعني آه، أقول لقدسك في آه، في إيه من المزيد تقدر تقدر تديه لنا؟
كتير كتير قوي قوي ده احنا لو قعدنا ليل ونهار دي كتب دي 30 امام كاتبين كتب لكن نقول حاجه بسيطه آه، ابو الحسن العاملي وهو ايضا من علمائهم قال في كتابه تفسير مرآة الانوار ومشكاة الاسرار صفحه 36 قال ايه اعلم ان هذا القران الذي في ايدينا قد وقع فيه بعد رسول الله شيء من التغييرات واسقط الذين جمعوه بعده بعد محمد يعني كثيرا من الكلمات والايات وان القران المحفوظ عما ذكر والموافق لما أنزله الله تعالى اللي هو بتاع علي يعني هو ما جمعه علي وحفظه إلى أن وصل إلى ابنه الحسن إلى آخر آه، ما قاله
طب آه، قدسك آه، قلت لنا أسامي كتيرة من علماء الشيعة فأعتقد إن إحنا عايزين نركز على واحد منهم يعني مثلا الإمام النوري الطبرسي تقدر قدسك تقول لنا إيه عنه وقال إيه هو؟
آه، الإمام النور التبرسي وأنا كنت أشرت إلى كتابه مرة قبل كده وكنا عرضناه برضه وأنا بعرضه تاني قدام الكاميرا وهنشوف الكتاب بتاعه وهو كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب حسين محمد تقي النوري الطبرسي قال إيه بقى وهنلاقي برضه في موقع الشيعة اللي هو آه، www.الشيعة.com يقول آه، الكتاب معروف من عنوانه طبعا كتاب فصل الخطاب يعني الكلام اللي ما فيش بقى في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب عايزين عنوان أقوى من كده إثبات تحريف كتاب رب الأرباب وقد ساق في هذا الكتاب حشدا هائلا من الروايات لإثبات دعواه في القرآن الحالي أنه وقع فيه التحريف وهذه بعض المقتطفات واحد بيقول ايه الاخبار التي وردت في جمع القران وسبب جمعه وكونه معرض للنقص بالنظر الى كيفيه الجمع وان تاليفه يخالف تاليف المؤمنين وايضا انه كان لامير المؤمنين علي ابن ابي طالب قرانا مخصوصا يخالف الموجود في الترتيب وفيه زياده وقال كمان من العبارات انه كان لعبد الله ابن مسعود مصحفا ده غير علي بن ابي طالب أي عبد الله بن مسعود مصحفا آه، معتبرا فيه ما ليس في القرآن الموجود حاليا وأن الموجود القرآن الموجود غير مشتمل لتمام ما في مصحف أبي ابن كعب المعتبر عندنا يبقى لا فيه ما هو موجود في مصحف علي ولا ما هو موجود في مصحف عبد الله بن مسعود ولا ما هو موجود في مصحف أبي بن كعب ويضيف يقول لك إيه وأن ابن عفان لما جمع القرآن أسقط بعض الكلمات والآيات وبين اختلاف المصاحف وما أخطأ فيه الكتاب
ده اللي قاله الإمام الطبرسي آه، بالنسبة لإمام الميثم ال- البحراني آه. آه الميثم البحراني في موقع الشيعة نقرا عنه www.arabic.islamicweb.com بيقول كده في كتابه شرح نهج البلاغة جزء واحد صفحة 11 أن عثمان بن عفان جمع الناس على قراءة زيد بن ثابت خاصة وأحرق المصاحف الأخرى وأبطل ما لا شك أنه من القرآن المنزل بحسب عقيدتهم ايوه
ربح طبعا طيب آه، قلت- تقدر قدسك تقول لنا ايه عن الامام الصفار
آه، محمد آه، ابن الحسن الصفار آه، قال برضه آه، عن أبي جعفر الصادق أنه قال في كتابه بصائر الدرجات صفحة 213 منشورات الأعلامي في طهران ما من أحد من الناس يقول إنه جمع القرآن كله كما أنزله الله حسب عقيدتهم إلا كتاب وما جمعه وما حفظه كما أنزل آه، إلا كذاب يعني اللي قال أي كده كذاب آه، آه، وما جمعه وما حفظه كما أنزل إلا علي ابن أبي طالب والأئمة الشيعة فيما بعد
طيب آه، قدسك برضو ذكرت لنا آه، واحد اسمه محمد تقي الكاشاني تقدر قدسك تقول لنا ايه عنه
ده برضو ات- لما نروح إلى فيصل نور dot com F نور dot com وهيبان على مشهد فنلاقي تقي الكاشاني بيقول إيه إن عثمان أمر زيد بن ثابت الذي كان من أصدقائه هو وكان عدوا لعلي بن أبي طالب أن يجمع القرآن ويحذف منه مناقب آل البيت وذم أعدائهم والقرآن الموجود حاليا في أيدي الناس ده هو بيكمل أيوة.
والمعروف بمصحف عثمان هو نفس القرآن الذي جمعه بأمر عثمان الكلام ده هتلاقيه في هداية الطالبين صفحة 368 طبعة إيران آه، 1282 فارسي نقلا عن كتاب الشيعة والسنة للشيخ إحسان صفحة 94
ده شيء عظيم طب قدسك ممكن تقول لنا ايه عن الكرماني الكرماني برضو من العلماء اللي احنا ذكرنا اسمائهم سابقا آه، وهو قدوة العلماء الربانيين في موقع فيصل نور أيضا اللي هيظهر على الشاشة قال إن كيفية جمع القرآن أثبتت أن التحريف والتصحيف والنقص وقع في القرآن وإن القرآن المحفوظ ليس إلا عند الإمام الغائب الشيعي يعني ايوه طيب آه، ابو القاسم الكوفي وبرضه من الأسماء اللي احنا ذكرناها من اللي اتكلموا ال- حوالي 30 واحد قال في كتابه الاستغاثة صفحة 25 عند الكلام على أبي بكر الصديق يقول كده ومن بدعه بدع أبو بكر أنه لما أراد أن يجمع ما تهيأ من القرآن صرخ مناديه في المدينة من كان عنده شيء من القرآن فليأتنا به ثم قال لا نقبل من أحد لا منه شيئا إلا شاهدي عدل وإنما أراد ذلك شوف الراجل بيقول كده أراد هذا الحال لئلا يقبلوا ما ألفه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ايوه إذ كان ألف في ذلك الوقت جميع القرآن بتمامه وكماله من ابتدائه إلى خاتمته على نسق تنزيله بحسب عقيدت- عقيدتهم فلم يقبل ذلك خوفا أن يظهر فيه ما يفسد عليهم أمرهم فلذلك قالوا لا نقبل القرآن من أحد إلا بشاهدي عدل
طيب آه، قدسك تقدر تقول لنا ايه عن الشيخ الباقر المجلسي شيخ الباقر المجلسي وكتابه اللي انا عرضته برضه قبل كده اسمه بحار الانوار الجامعه للدرر الى اخره بيقول ايه بقى في هذا المجلد اللي هو 89 عن القران في صفحه آه، 40 الى 60 وانا عرضت لهذا الكلام سابقا باب بعنوان ما جاء في كيفيه جمع القران وما يدل على تغييره وذكر في صفحة سبعة- 47 وجها من أوجه التغيير في القرآن ده حاجات كتير ايوه يحتاج الأمر إلى وقت عشان خاطر نتكلم في الأمور دي طب احنا نقدر نعمل الكلام ده في حلقات جايه عشان الوقت ادركنا آمين دلوقتي آه، قدسك بترفعنا جوار عرش النعمه في موضوع روحي به- عن ثباتنا في المسيح أشكر اتفضل قدسك أشكرك الحقيقة يا أحبائي إحنا بنتكلم عن الثبات في المسيح آه، حتى لا نتزعزع أمام حروب إبليس واتكلمت آه، سابقا عن وسيلة العلاقة الشخصية اللي بتربطني بربنا من خلال الخلوة في موضوع تاني برضو بيساعدنا على هذا الأمر وهو حفظ الآيات لما تمسك الكتاب المقدس وتقرأ ما تقراش زي المطالعة لكن حاول انك انت تشوف الآية اللي تتلامس معاك وتحفظها جوه قلبك خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك فامسك الآية وحاول أنك أنت تحفظ زي مثلا زي يوحنا 1 12 وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه حاول تحفظها وشوف المعاني ربنا اداك امتياز انك تبقى ابنه لو انت قبلته فهل تقبله احفظ الايه واحفظ الكتاب يس- تثبت في الله امين امين امين شكرا اتسابون ماشي
أحبائي المشاهدين إخواني من المسلمين والمسلمات سمعتم وسمعتم آه، إزاي القرآن شغال إحنا مش هنتكلم في ده دلوقتي لأن قدس أبونا لسه هيكلمنا عنه في حلقات جاية كتير اللي أنا عايز أقوله لك إن الوقت بيجري هل أنت ضامن إنك تعيش للحظة اللي جاية سلم حياتك للمسيح آمن بالمسيح واعرف إنه من غيره مفيش خلاص امين احنا بن... بنقول لك وبنصلي لك ارجوك فكر واعقلها وشوف هو مين وعمل ايه ودلالاته ايه وشوف اذا كان هل كلامه من عنده ولا كلام رباني امين يا رب ربنا ينور قلوبكم وعقولكم وعينيكم تشوفوا الحق لانكم هتعرفوا الحق والحق يقر- يحرركم زي ما قال الكتاب الى حلقات قابلة- قادمه صلواتي لكم شكرا اتسابونا شكرا عزيزي الفاضل سلام لكم ايها الاحباء